لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا لينا أكتر من بداية عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا والدنيا ما قدرت تعالجنا وتفرق بينا وتبعدنا والدنيا ما قدرت تعاندنا وتفرق بينا وتبعدنا تعالى تعالى نقول لغيرنا ده أنا وإنت إزاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا ده أنا وإنت إزاي قدرنا نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نحضن فرحتنا كنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حالي وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حالي وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حالي وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حالي وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة طلعت قمر مع كل طلعت قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام منين يجينا البعاد منين يجينا الخصام منين يجينا البعاد ده احنا بنقول قلوبنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك تعالى تعالى قدرنا انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى قدرنا انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحضن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا ولا وانا ولا تغير حالي وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا ولا- ولا تغير حالي وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت قلبنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت قلبنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقابلنا الحسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وأنا ولا تغير حالي وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وأنا ولا تغير حالي وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق تقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام منين يجينا البعاد منين يجينا الخصام منين يجينا البعاد ده احنا من قلوبنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك تعالى تعالى قدرنا انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى قدرنا انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه لكن ما طالش الخوف فينا وعرفنا وشفنا حسينا لكن نظر قلبنا وعرفنا وشفنا وحسينا انت شايف الحب كله عيون وهمس لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف انت شايف الحب كله عيون وهمس لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ميعاد بيك معنا بتروح بعيد ويا التمهيد وانا بشوف لقانا لقانا هو اتنين سوا اتنين سوا جايين في لمستي انت شايف الحب كله عيون وهمس لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهمس لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ميعاد بيك معنا بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لقاء لقاء انا هو اتنين سوا اتنين سوا جايبين لمستي بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوا جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من الحب الحب ده فينا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوا جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من الحب الحب ده فينا وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي دي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب فيه بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوا جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوا جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب فينا بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوم الحب فيه انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيب جوه كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهمس لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جوه كلام الشباب انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ميعاد بيجمعنا بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لقام لقام هو اتنين سوا اتنين سوا دايما لمسك ايد بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب يدفينا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب يدفينا وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليه حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب فيه وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وبدقة قلوبنا عرفنا ايه الدوا وعرفنا عشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا تعالى تعالى